الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد بكتابه جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمره وجاهدهم به جهادا كبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي لا يموت قيوم لا ينام سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات لا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا حريصا علينا بنا رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله فهذه هي الحلقة التاسعة في سياق الحديث عن حديث رسول الله الذي يصور الأمة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ما زلنا نطوف حول هذا المعنى العظيم لأمة العقيدة الواحدة لأمة الراية الواحدة لأمة الهدف الواحد طالما أن ربها واحد وأن نبيها واحد وأن كتابها واحد وأن الهدف الذي أخرجت من أجله للوجود واحد كنتم خير أمة أخرجت للناس وشاءت إرادة الحق تبارك وتعالى أن يكون موضوع الإعجاز خلال هذه الحلقات المباركة حلقات أمة الجسد الواحد هو الجسد موضوعنا وتخصصنا بفضل الله عز وجل فقلنا إن منظومة الجسد إن منظومة الجسد الواحد تتحدث عن نفسها في كل وظيفة من وظائف الأعضاء في كل تشريح لكل عضو لكل نسيج في هذا الجسد هذه المنظومة الرائعة يمثل رسول الله الأمة بها وحينما يشخص رسول الله الداء فإن نسمع فإننا نسمع من فمه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدواء نقول هذا في الوقت الذي تحزبت فيه, فيه الأمة وتقطعت وتعددت راياتها وأصيبت بمرض الديمقراطية المشؤوم الذي ما نجح في الغرب وإنهم يضحكون علينا ويريدون لنا أن نتقطع بسببه وأن نتحزب وأن نتفرق وأن نتشرذم وأن نتحاقد وأن نتحاسد وأن تتعدد راياتنا وأن تتعدد ألسنتنا وألا نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تحدثنا طوال الحلقات الثمانية بفضل الله ومنته علينا عن الشكوى حقيقة وعن تداعي ومعنى التداعي في حلقات كيف تتداعى أو يتداعى الجسد تحدثنا عن السهر ووعدنا حضراتكم بأن نتحدث أيضا بمشيئة الله عز وجل عن النوم طالما تحدثنا عن السهر سنتحدث بمشيئة الله عن النوم لأن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام أما البشر المهازيل الضعاف ينامون آلية النوم كيف يحدث النوم وتحدثنا عن الحمى ثم في نهاية الحلقة الماضية يعني تحدثنا في نقاط سريعة عن الجهاز الهرموني هذه المنظومة الرائعة المذهلة اي والله مذهلة أفلا يتدبرون أفلا يعقلون وفي أنفسكم أفلا تبصرون بمشيئة الله عز وجل سنتحدث عن الهرمونات متى سننتهي منها الله أعلم ثم بمشيئة الله سنتحدث عن جهاز المناعة أيضا كل ما يتصل بالجسد الواحد ومنظومة الجسد الواحد نبرهن ندلل على أن هذا الجسد وحدة واحدة وحدة عضوية واحدة لا يمكن بحال أن تتصور يدا قد خرجت من الجسد تمشي في الطريق تتحرك وحدها تعمل وحدها أو قدما أو قلبا خرج من الصدر وأخذ أخذ يجري في الطريق ينبض وحده ينبض وحده ويمد ماذا بالدم يعني أحيانا يتصور البعض أنه يمكن أن يتصرف وحده يتصور البعض أنه يمكن أن يحمل عبء الجسد الواحد وحده كيف؟ انظروا إلى منظومة الجسد هكذا قال رسول الله ليس, ليس هذا الكلام طرحا من عندي وإنما هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو مخا قد نزع هكذا من الرأس وأخذ يعمل وحده بسم الله بلا أعصاب تخرج منه أو بلا إشارات تجري إليه وبلا معالجة لكل فاعليات الجسد كيف لا يمكن بحال الأمة جسد واحد وهذا الجسد يتجلى في هذه الحقائق التي نتحدث عنها وهذه هي الحلقة التاسعة في السياق نتصور شركة عالمية فيها يعني فروع أو لها فروع عديدة في جميع أنحاء العالم في كل فرع مئات بل ألاف الموظفين هذه الشركة للزبائن عندها طلبات آه هذه الفروع تبعث إلى مركز الشركة الرئيسي مثلا في نيويورك فيعني يتناول المعلومات الخاصة بطلبات الزبائن ثم يبعث برسائل إلى مراكز الخبرة والتخصص مثلا في إيطاليا أو في اليابان لكي تبحث هذه الأمور وهكذا نتصور شركة هل يمكن أن تعمل هذه الشركة بدون وسائل اتصال هل يمكن أن يتصرف كل موظف فيها بنفسه أو بذاته أو بطرحه أو بهواه إن لم يكن ضمن منظومة معجزة في الاتصالات بالإنترنت وخلافه فإن آه، يعني مصانع ومراكز وإنتاج وإدارة وشعب وفروع هذه الشركة تصاب بالخلل وتصاب بالعطب آه، هذا المثال الذي ذكرته ذكرته في الحلقة الماضية وحقيقة هذا المثل أو المثال ينطبق تماما تماما على منظومة الجسد الواحد الذي هو آه، فيك أنت أيها الإنسان آه، حينما تسمعني الآن فإن الملايين من الوظائف تتم داخل جسدك أنت ملايين من الوظائف وفق حسابات دقيقة جدا لا تخطئ احتمال الخطأ في الجسد الإنساني صفر كما سنعلم أو كما سنتبين إن احتمال الخطأ ده لو كان واحد في المية الإنسان بيموت بيموت, بيموت فعلا خلاص إذا كان في احتمال خطأ الخطأ البشري وارد إنما الخطأ في ال... في هذا المخلوق الجسد المخلوق من لدن الخالق جل وعلا ليس هناك احتمال للخطأ ولو واحد في المية هو صفر في المية فلكي تراني الآن يعني وانت قاعد أمامي الآن ت- تشاهدني فإن خلايا العين التي تراني الآن تحتاج إلى السكر مثلا يعني وفق نظام خاص في الدم يعرف بنسبة السكر في الدم ويحافظ عليه على مستوى معين القلب بينبض 70 ل 80 دقة في الدقيقة لو بقى 120 130 140 160 لا، المريض يصاب بإرهاق شديد جدا جدا آه، في زيارة لطبيب لابد أن يوضع على ال monitor يعني علشان نشوف القلب بينبض هذه السرعة الرهيبة ليه لأنه م- منضبط على دقات معينة وفق حسابات دقيقة جدا العظام تحتوي على نسبة معينة من الكالسيوم مثلا يعني الكليتان تقومان بتصفية نسبة معينة من الدم في الدقيقة الواحدة نسبة معينة من الدم في الدقيقة الواحدة أمثلة أخرى عديدة أنا بس بفتح الشهية لفعاليات الجسد أول شريحة هنا الجهاز الهرموني والجهاز العصبي ده منظومة يعني أرجو أن يعني أحبتي في الله أن نتلقى هذا العلم كما قلت دائما آه، نتلقاه آه، بقلوبنا الحلقات ليس الحلقات في الطب ولا في العلم التجريبي حلقات كما أقول دائما حلقات في توحيد الخالق جل وعلا على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل لن توحد الله إلا إذا عرفته بأسمائه الحسنى إلا إذا تعرفت عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وإلا يعني لن تستطيع أن تحقق قضية التوحيد هنا باب كبير جدا من باب العلم بالله صفات الله سر اسم الله القيوم اسم الله الحفيظ اسم الله الخبير اسم الله الحكيم كلها تتجلى في خلق الله في هذا الجسد الجسد الإنساني له خصوصية هو أحيانا يعني يتشابه في كثير من وظائفه الحيوية والتشريحية مع أجساد الأنعام يعني من قلب أوعية دموية كبد طحال كليتان مخ ولكن الإنسان له خصوصية في هذا الكون إنسان مش حيوان مش مش جزء من منظومة العالم الحيوان لا إنسان له خصوصية لقد كرمنا بني آدم ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي الكرامة الإنسانية ديت لابد أن نتحدث عنها كثيرا فالجسد الإنساني أشرف جسد خلق بالنفخة العلوية الجليلة من الله عز وجل كرامة الإنسان الفرد الفرد بالدال يعني آه، ربما نستوعب هذا المعنى جيدا حينما نسمع حديث رسول الله وهو ينظر إلى الكعبة ويقول ما أشد حرمتك وإن أعظم حرمتي منك جسد امرئ مسلم يقتل بغير وجه حق الإنسان الفرد ال- لزوال الدنيا برضه حديث أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق طبعا لا يقتل المسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني الزاني مفارق لدينه مفارق للجماعة التارك لدينه المفارق للجماعة والنفس بالنفس ما فيش حاجة رابعة النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة لما نسمع كده نعرف قيمة الإنسان في الإسلام قيمة الإنسان في الإسلام وقيمة حرمة الدم في الإسلام خصوصية الإنسان موضوع طويل جدا كإنسان ولذلك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يعني وكأن الجسد الإنساني والآيات فيه آيات الخلق فيه تماما كالآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق يعني في الكون الفسيح وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق داؤك منك وما تشعره دواؤك فيك وما تدركه وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر الإنسان في, في الإسلام مش مش فرد أو مش رقم في عد مليونية أو ألاف لا الإنسان في الإسلام فرد متميز جدا في خصوصيته هو هو يعني اسمك أنت محمد عبد السميع عبد الخالق أحمد محمود أنت لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فلا تحقرن خصوصيتك وأعظم جريمة ترتكبها في حق نفسك أن تسلم عقلك لأي أحد ده جريمة يعبئ في هذا العقل أفكاره أكبر جريمة ترتكبها في حق نفسك أن تسلم عقلك لشخص أو جماعة أو حزب أو هيئة تعبئ الأفكار دون أن تدري وتمشي في القطيع معصوب العينين ما هكذا أرادك الله, أرادك الله عز وجل أرادك حرا مختارا ذا إرادة تقول نعم في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول لا وتقول لا في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول نعم خصوصية الإنسان نحن دلوقتي بنتكلم عن منظومة رائعة وآن لنا أن نفعل قضايا العقيدة في العلم التجريبي وأعظم جريمة ارتكبت في حق العلم التجريبي أنه قد انقطعت صلته بالعقيدة بالعقيدة حتى ترى من حصل على الشهادات العليا من دكتوراه ودكتوراهات وخلافه هو لا يحسن قراءة آية في كتاب الله عز وجل هذا الانفصام النكت كما قال سيد رحمه الله في الظلال هذا هو الانفصام النكت الذي حدث في الحضارة الحديثة حينما انقطع العلم التجريبي عن عن عن قضايا العقيدة فلابد أن نتحدث ونحن نتحدث عن العلم التجريبي أن نتحدث في قضايا العقيدة فما خلقنا إلا لكي نعبد الله وحده لا شريك له العلم التجريبي الاقتصاد السياسة الاجتماع كل هذا وسائل الهدف الاستراتيجي النهائي لوجودك في هذه الحياة الدنيا هي أن تعبد الله وحده لا شريك له وهذه الوسائل كلها تهيأ لتحقيق هذا الهدف فأرجو أن نفتح القلب وأن نتخلى عن يعني جفاف العلم جفاف المصطلحات هي مش مصطلحات هي كمنها في كتب الطب والعلم فمصطلحات جافة إنما لما تقرأها بعين التوحيد هتلاقيها قصة في منتهى الروعة منتهى الإبداع منتهى الجمال إيه والله ده الحياة في محراب العلم يتولى النظام الهرموني بالتعاون مع النظام العصبي يتولى تحقيق الانسجام والتكامل والتناسق المذهل بين كل فعاليات الجسم ولو شبهنا الجهاز العصبي بشركة بشا- بشبكة الإنترنت اللي هي سرعة الاتصال أنا بتكع مثلا على مفتاح هنا ممكن أن أنا ب- في- في في ثانية أو أقل من ثانية أحصل عن معلومة فده الجهاز العصبي في ثانية الجهاز الهرموني أبطأ شوية ممكن آه، يعني بالمقارنة يبقى زي البريد العادي أو البريد المستعجل حتى اللي بيجي في البوسطة يعني هو أبطأ شوية نفس المنظومة في الإعجاز والانسجام والعظمة والروعة والإبداع والجمال ولكن الجهاز العصبي أسرع زي النت كده وبالمقارنة هتلاقي الجهاز الهرموني زي البريد العادي بطيء ولكن تأثيره يستمر لفترة أطول إذا سألت إنسانا وقلت له هل أنت مسيطر على نفسك يقول لك نعم ده ما حدش يقدر يهز في دماغي شعرة يعني المقولة الغط... مقولة الغطرسة الاستكبار في الأرض بغير الحق محدش ي- يعني يقدر يسيطر عليا ولا على افكاري ولا انا حر تماما يعني هو الحقيقه الاجابه ديت تفتقد الى كثير من الصدق لان الانسان في كثير من فاعليات جسمه لا يستطيع ان يسيطر عليها ما ينفعش انت بتسيطر على الجزء اللي راضي بس فيك يعني تحرك لسانك باللي انت عايز تقوله تحرك ايدك تحرك رجلك انما جزء كبير جدا من وظائف جسمك الحيويه داخلك لا تستطيع ان تسيطر عليه كما قلت يعني مرة يعني لا تستطيع أن تدخل يدك في صدرك فتحرك قلبك آه، فتنظم ضرباته أو تح يعني تتحكم في فاعليات القلب أو الرئتين أو الكبد أو الطحال أو الجهاز الهضمي وحركة ال- الطعام في الجهاز الهضمي وحركة البول في الجهاز البولي التناسلي وال- وظائف لا حصر لها درجة حرارة الجسم الضغط الدم توازن الماء في الجسم لا تستطيع أن تسيطر أنت أنت كلها تسير بسر اسم الله القيوم القيوم اسم شامل جامع لكل صفات الكمال للأفعال كما قال ابن القيم عليه رحمة الله كما أن الحي اسم جامع لكل صفات الكمال للذات للذات الحي اسم جامع لكل صفات الكمال للذات رزاق حي آه كريم حي عفو حي كما أن القيوم اسم جامع لكل صفات الكمال الأفعال هو اللي يسيرك وانت مش آه، ساعة اتعملت مثلا في سويسرا منطق الساعة السويسرية التي تحدثت عنها كثيرا طوال هذه الحلقات بمنة الله ونعمته عليه ان قالوا ان الإنسان عايزين ينكروا وجود الخالق فقالوا ان الانسان زي الساعه السويسريه صنعها الصانع في سويسرا وبعدين بعتها مثلا جنوب افريقيا بتشتغل بالاليات اللي اللي الصانع في سويسرا خلقها عليه الساعه يعني نحن في توحيدنا لله نقول بغير هذا الكلام الله قائم على كل نفس في كل لحظه في كل لحظه يسير دقات قلبك يسير حركة الطعام في أمعاك يسير حركة الدم في عروقك في كل لحظة حتى إذا شاء لهذا الجسد أن يتوقف فإن الله عز وجل يقبض الروح فقيوم معناه أنه قيوم أنه سبحانه جل جلاله قيوم على كل خلية من المئة تريليون خلية اللي في جسمك 100 تريليون خلية في جسمك ربنا سبحانه وتعالى في كل خلية خلايا الجهاز العصبي أو الهرموني أو الكبد أو الهضمي أو البولي أو التناسلي التخصصات المختلفة للخلايا قيوم على كل خلية من هذه الخلايا في كل لحظة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا سورة فاطر فدي الإنسان لا يسيطر على فاعلات جسم الحلي- الحيوية وإنما الله هو الذي يتولى أمرك أهو بالعنوان أهو جزاك الله خيرا أستاذ ياسر آه، عندما تجلس آه، أمامي الآن لكي تشاهد آه، هذا البرنامج آه، تكون مدين لله عز وجل بحفظك في هذا الوضع قاعد متزن حرارة جسمك ثابتة ضغط دمك آه، طبيعي آه، توازن مائي في جسمك كل آه، وظائف الجسم وظائف الأعضاء يعني الفسيولوجي كلها منتظمة مل- متزنة درجة حرارة الجسم من 35 من 36.5 ل 37.5 ثابتة على رغم الحرارة الجسم خارج خارج هذا الجسم 40 أو 39 أو 35 أو 32 أو 25 أو 22 حرارة الجسم حرارة الجو يعني إنما جسمك ملوش دعوة بالقصة دي 36 ونص ل 37 ونص ارتفعت الحرارة بقت 40 أو 50 زي دول الخليج أو نزلت أحيانا زي الأيام اللي فاتت بقت 20 22 18 جسمك ثابت إزاي يعني الترموسمتات احنا اتكلمنا عن الحمى واتكلمنا عن الحرارة ودرجة الحرارة وازاي تتظبط عايزين نسبح ربنا كتير وعايزين نتأدب مع الله عز وجل لأن الضبطة ديت هي ضبطة شرع الله عز وجل فما فيش حد يفتئت على شرع الله عز وجل فيش حد يقول ان الشرع مش مناسب الوقت ولا غير ولا خلاص يعني انا فوزعت وانا بسمع ان بيعدوا قانون عشان البلطجه طب والقانون بتاع ربنا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض وكاننا نقول لله ان هذا القانون الذي شرعته في كتابك لا يصلح احنا نعمل قانون احنا يعني خاص بنا احنا اعمله وكأننا نستمطر غضب الله عز وجل اي والله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا ونحن لسنا في غنى عن الله طرفة عين كما تنطق هذه الحقائق اللي في الجسم بالله عليك هل أنت في غنى عن الله طرفة عين في دقات قلبك أو حركة أمعائك أو إخراج البول من المثانة ده أنت لو اتحبس البول أعزك الله رأيت بعين رأسي من يتقلب على الأرض يريد للبول أن يخرج لولا أن يسعف بأسطرة بولية عشان يرتاح من الذي يتولى جميع أمرك عشان نستغنى عن ربنا أو نعلن بلسان الحال والمقال أننا مستغنون عن شرع الله وعن حدود الله عز وجل الإنسان السليم لا تتغير درجة حرارة جسمه إلا في حدود نص درجة مئوية فقط خلال اليوم الواحد بفضل الله عز وجل ثم بفضل عمل أجهزة الجسم بصورة مذهلة تكلمنا احنا عن الحمى وعن الحرارة الشكل نفسه يتم الحفاظ على ضغط الدم ضغط الدم ينزل شوية هنشوف ايه اللي يحصل ايه اللي بيحصل اوه تبص تلاقي الدنيا في الجسم حالة طوارئ في مستشعرات بتستشعر ضغط الدم وتبتدي تبعت الهايبوثالاموس اللي هو الوطاء او الغده التحت سريريه او وبعدين يبعت الهرمون ال ACTH للغده الدر... حاله طوارئ رهيبه عشان الضغط ايه يعلى شويه تبتدي تتوازن انما انت قاعد دلوقتي احمد ربنا على نعمة العافية اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة تذكر الصباح والمساء برضو على نسبة الماء في الدم انت عارف ضبطة المية في الجسم ديت برضو يعني هنتكلم عليها ان شاء الله حاجة مذهلة ازاي الدم يتظبط في في الجسم عن طريق ازاي الماء نسبة الماء في الجسم تتظبط ما تقلش درجة يحصل فيها جفاف وما تزيدش درجة حصل يحصل فيها يعني تسمم مائي في حاجة اسمها ما بين التسمم المائي وما بين الجفاف في ضبط ربانية بسر اسم, بسر اسم الله القيوم عايزين نفعل قضايا التوحيد مع العلم التجريبي الحاكمان الرئيسان دي سلايد برضو شريحة الحكيمان الرئيسان في أجسامنا ده يعني اللي هم القيادة العليا للقوات المسلحة القيادة العليا للقيادة المسلحة في الجسم الإنساني هي المنطقة تحت السريرية عندك الشريحة ياسر المنطقة تحت السريرية والغدة النخامية هي دي بقى المنظومة المذهلة بقى اللي هو العلاقة ما بين المنطقة تحت السريرية اللي هي ما تحت المهاد أو الوطاء والغدة النخامية علاقة عجيبة الشكل ولا اللي قبلها ان شاء الله اللي هي الزرقاء دي اه قبلها قبلها كمان كده قبلها آه هي اه الحاكمان الرئيسان في اجسامنا المنطقه تحت السريريه والغده النخاميه احنا اتكلمنا قبل كده على هيبوثالاموس يعني حبايه في قد العنبه انا عايز بس نفهم او نستوعب الحته دي قد العنبه 4.5 جرام الغدة النخامية زي الح... حباية الحمص نص جرام مستوعبين ال... الأحجام دي حجم عجيب جدا أربعة ونص جرام وهنشوف بتعمل إيه محطوطة في حتة كده هنشوفها دلوقتي في الصور وبعدين ال... الغدة النخامية بقى آه. أيوة الله يفتح عليك آه إن شاء الله الله يكرمك ف وال وبعدين ال- الغده النخاميه نص اهو هي دي صوره هيت يعني هي اقول لك اها اه تعتبر المنطقه تحت السريريه سوى ما اقراها بقى يا استاذ ياسر مركزا لجميع او جمع معظم المعلومات المتعلقه بانحاء الجسم ده الغطاء خلاص بعد ان تتجمع هذه المعلومات يقوم الدماغ بتف... ب... بتفسيرها واتخاذ القرارات الصحيحة وإبلاغ الخلايا الجسمية بها وعلى الجانب يرى موقع المنطقة تحت السريرية شايف أنت المنطقة تحت السريرية ده قد إيه؟ زي العنباية كده طيب الغدة النخامية تحتها هي زي حباية الحمص على طول تحتها دي العمود الفقري اهوت والحبل الوسط مش كده؟ السرير فوق اللي هو الثلمس ولقشرة الدماغ خليها كده عشان نتامل خلق الله يا استاذ ياسر جزاك الله خير يعني شوف المنطقه بتاع السريه قد العنبه والغده النخاميه قد الح- حبايه الحمص ديت كل فعاليات الجسم اللا اراديه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده كتير في موضوع السهر والحمى بتتم آه، تحت سيطره ال- حبايه العنب دي 4.5 جرام وبالتوازي مع عمل الغدة النخامية اللي هي نص جرام سبحانك ولا تقال إلا لك سبحانك ولا تقال إلا لك ال- يعتبر جزاك الله خير جزاك الله خير الوطاء بالإنجليزية اللي هو الهايبوثالاموس هي يعني ممكن شريحة نقراها سوا ويسمى أيضا تحت المهاد اللي هو تحت السريرية اللي هي الهايبوثالاموس وبيسمى الوطاء برضه بيعتبر حلقة الوصل ما بين الجهاز العصبي والجهاز الهرموني الجهاز العصبي يعني مخ وأعصاب وسلوك يعني وقلت بت- زي النت كده الجهاز الهرموني سوائل يعني أو معلومات غريبة الشكل خلي بالك الغدة النخامية فين شفتها انت فوق في في الدماغ ازاي تبعت رسائل للغدة مثلا جار كلوية اللي هي الادرينال جلاند مثلا هنا في الظهر وبعدين تروح المعلومات ازاي يعني ايه ال- ايه الوسيله الا اذا كان ربنا هو ال- هو القيوم على هذه الوسيله مفيش وسيله ده هي بتبعت لها رسائل ومنطق اسمه منطق ال- القفل والمفتاح هنشوفه الوقت خلينا ما نستعجلش ال- ال- الحقائق المثيره دي آه، المهاد يعتبر حلقه الوصل ما بين الجهاز العصبي والجهاز الهرموني من خلال الغده النخاميه اللي هي الغده النخاميه دي عباره عن مايسترو الجهاز الهرموني إيه يعني ايه ال- المايسترو بتاع السيمفونيه بتاع الجهاز الهرموني الجهاز الهرموني ده حاجه يعني ساعات الواحد بيدرسه بيصاب احيانا بالذهول ولذلك هو سبحان الله معناها معناها تنزيه الله ذاتا وصفات وافعالا ما يعملش كده الا ربنا ما يعملش كده الا ربنا زي ما هنشوف يعادل حجم الغطاء حجم حبة الكرز اللي هي العنبة حوالي ايه 4.5 جرام يعادل حجم الغطاء برضو شريحة حجم حبة الكرز تقريبا ويزن 4.5 جرام جبتها انت قبل كده يا استاذ ياسر اهادي برضو صورة حضرتك جبتها قبل كده الله يفتح عليك ادي ال cerebellum المخيخ وده ال hypothalamus ادي ما تحت المهاد اللي هو ال hypothalamus باللغة الانجليزية يعني وادي ال thalamus اللي هو المهاد نفسه آه، right و left يعني يمين وشمال حاجات يعني في منتهى الصغر في الحجم وازاي يعني لو اصيبت بتلف الانسان يموت يموت ما ما فيش حل للموت ما هو ازاي كده وتبوظ يعني نكمل بمشيئة الله بعد هذا الفاصل القصير
اوسكار TV Shop دائما لها السبق المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقه الفريده من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حل لي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على بيت كنوز الله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 522 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
مع
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة العشاء
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير نكمل ما بدأنا من هذا التناسق المعجز ما بين الجهاز العصبي والجهاز الهرموني داخل الجسم وكل جهاز له وظيفة وله دور بيأديه دون أن يتهم الجهاز الآخر بالتقصير أو إن هو أفضل منه أو أحسن منه كل واحد محطوط في المنطقة اللي ربنا خلقه فيها بالإمكانيات والمواهب اللي ربنا زوده بيها وده الاختلاف بين البشر الاختلاف بين البشر رب يعني المفترض أن يكون اختلاف تنوع وتعاون مش اختلاف تضاد وتحاقد وتحاسد وبغضاء لا كل واحد له مهمة وما احناش نسخ كربون احنا صاحب جسد إنساني واحد ولكن فيه البصمة وفيه التميز وفيه التفرد وفيه التخصص وأرجو أن نستوعب جميعا دروس الجسد الواحد الوطاء بيقوم اللي هو تحت المهاد بيقوم بدور رئيس في العديد من الوظائف العصبية والحيوية اللي هو حتة العنبة ديت اللي حجم حتة العنبة يعني. من أهمها التحكم في تنسيق الجهاز العصبي الذاتي والنشاطات غير الإرادية احنا اتكلمنا عن ال autonomic nervous system اللي هو الجهاز العصبي اللا إرادي اللي هو الذاتي اللي هو معناه يساوي اس سر اسم الله القيوم كما نقول دائما لأن أنت مالكش سيطرة عليه زي تنظيم سرعة القلب حركة الطعام بالقناة الهضمية تقلصات المثانة البولية تنظيم حرارة الجسم وخلافه يعني احنا بس دي أمثلة ويعتبر رد الوسيط بين الجهاز العصبي اللي هو الهيبوثالاموس ده هو الوسيط الوسطى محطة محطة بين الجهاز العصبي ومنظومة الغدد الصماء على رأسها ايه؟ الغدة النخامية عايزين نحفظ بقى الكلام الجميل الغدة النخامية قد حبة الايه؟ الحمص ما تنساش فالوسيط بين الجهاز العصبي السلوك والمخ والأعصاب ومنظومة الجهاز الهرموني أو الغدد الصماء أو كده على رأسها مايسترو القائد المنصو السيمفونية الغدة إيه النخامية الحقيقة هو بيفرز هرمونات اللي هو الوطاء ده منظمة ومثيرة أو مثبطة لهرمونات الغدة النخامية هنشوف الكلام ده كله يعني بالبيان العملي الحقيقة هو المذهل في الموضوع مش مش الحقائق العلمية يعني ما هي معروفة كتب الطب مليانة ولكن يعني عايزين نتأمل إن المنطقة الوطاء دي أو الهيبوثالاموس أو التحت سريرية دي عبارة عن خلايا لا شعورية يعني حتة بتاع زي العنبة كده فيها خلايا لا شعورية مش يعني ما فيش إحساس يعني خلايا عادية جدا الخلية الواحدة لا تستطيع معرفة مقدار النوم الذي يحتاج إليه الإنسان مثلا هو دي قصة النوم موجودة في الهيبوثالاموس وهنشوف الغدة النخامية وعلاقتها بالغدة اسمها البنية البرجلاند أو الغدة الصنوبرية ديت دليل والله على إن اللي قالوا ما فيش ربنا وقالوا بالصدفة دول عالم جهلة يعني عالم يا اما راكبين دماغهم يا اما عالم جهله فعلا لان هم المعلوم من الغده الصنوبريه ديت اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في حلقه جاز, جاز لوحدها المعلوم جزء ضئيل جدا وكلها مجهول ولا يعرفوا لغايه الوقت اي حاجه عن الغده الصنوبريه دي جايه ليه انا محطوطه ليه كده زي ما قالوا في الاخر كده قالوا ملهاش لازمه مفيش حاجه اسمها ملهاش لازمه زي ما قالوا ازاي ده دوريه ملهاش لازمه برضه مفيش فيها حاجه اسمها ملهاش لازمه لم يخلق الله شيئا عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فالخلية الواحدة لا تستطيع معرفة مقدار النوم الذي يحتاج إليه الإنسان النوم بقى لما نيجي نتكلم عنه هتعرف أن أنت تريد النوم فلا تستطيع إدراكه تقاوم النوم لا تستطيع له مقاومة من حاجتين يعني تنام على المخدة كده عايز تنام ما تعرفش تنام إلا إذا أذن لك الله وفي نفس الوقت أنت قاعد مثلا سهرت ليلة اتنين تلاتة تيجي تشتغل بعد كده يبقى يغلبك النوم تنام يسقط الإنسان أحيانا صريع مش الموت صريع النوم والنوم هو الموت الصغر يبقى حقيقتين أنت قدامهم عاجز ضعيف فقير ذليل عاجز فقير ضعيف ذليل أمام القهار القيوم الحي سبحانه ايه الحقيقتين دول ان انت مفيش زرار تتك عليه تنام في الع- في لحظه يعني ما تدخل الساعه 11 مفيش زرار تتك عليه كده تقول انا هنام بعد خمس دقايق مفيش كلام من ممكن تقعد تتقلب طول الليل ما تنامش الحقيقه الثانيه لو جالك النوم ما تستطيعش ان انت تقاوم يبقى النوم بيد من الحي القيوم الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام وزي ما هنشوف الوقت ايه اللي بيحصل ده النوم في حتة بتاعه كده زي آه، حباية العنب زي ما قلت هو اللي فيها الآلية بتاعت النوم دي لا تستطيع هذه الخلايا اللي موجودة في الهايبوثالاموس أو الوطاء أو ما تحت السريرية ديت معرفة درجة حرارة الجسم المثلى عشان تظبطها مين اللي عرفها الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لا تستطيع متابعة تنفيذ الأمر الصادر نتيجة المعطيات الواردة إلى أبعد جزء من الجسم يعني دلوقتي هي هي فوق هي في الدماغ الهايبوثالاموس دي اللي أنت شفتها دلوقتي في الصورة الأوامر اللي بتديها بتديها فين؟ بتديها للكلية للجد للغدة الجار كلوية أو بتديها للبنكرياس أو بتديها لهنا أو تف- حتة بعيدة عنها جدا توصل لها إزاي؟ يعني إيه وسيلة اتصال؟ في سلك مفيش سلك طب وازاي تعرف هتعرف ازاي الامر بيوصل عن طريق تنفذ الخليه بقى اللي راح لها الكلام ده عن طريق مستقبلات على جدار الخليه مستقبلات دي زي قانون الاستشعار كده هم؟ زي الدش اللي بتعلقه ده بيستقبل يستقبل الرساله اللي واصله له واللي عايزها واللي مش عايزها ما يستقبلهاش اللي بتتوافق مع الموجة بتاعته يستقبلها واللي ما بتتوافقش ما يستقبلهاش نظرية بالظبط المفتاح والقفل سنان المفتاح بتخش في القفل لو مناسبة لل... للفتحات اللي في القفل بتفتح مش مناسبة ما تفتحش هنشوف الكلام دلوقتي إن شاء الله آه المنطقة تحت السريرية لها مساعد كفء يساعدها على تحقيق السيطرة على وظائف الأعضاء اللي هو إيه المساعد الكفء لل... للوطاء اللي هي الغدة النخامية فعلى سبيل المثال مثلا يعني عند انخفاض ضغط الدم بتيجي فيه مستشعرات كده بتحصل في ال carotid artery او ال- الشريان يعني فيحس ان ضغط الدم ايه نزل يبتدي يبعت رسائل حاله طوارئ تحصل جنب للهايبوثالاموس خلاص لمنطقه تحت السريه فتقوم باتخاذ الاجراء الفوري والصائب لرفع ضغط الدم الى المستوى الطبيعي عن طريق ايه عن طريق اليات كتيره جدا جدا مش مجالها الوقت بقى يعني مش احنا مهتمين قوي بالتفاصيل العلميه الدقيقه ونقعد نقول معادلات وراح وجاو لا بس المهم ان في اجهزه قائمه بسر بسم الله القيوم على مصلحتك وعلى الحفاظ عليك بسر اسم الله الحفيظ لانه خلقك وحفظك من كل مكروه وسوء ويستحق منك أن تسجد له آناء الليل وأطراف النهار وأن تسبحه وأن تحمده وأن تشكره وأن تقوم بواجب العبودية الحقة له تبارك وتعالى هو ده المقصود الغدة النخامية قلنا هي المايسترو المهم بقى يعني برضو من ضمن الحاجات المذلة إن ال- ما بين حبة العنبة الحجم حبة العنبة يعني 4.5 جرام اللي هي الوطاء وما بين حبة الحمص حجم حبة الحمص الغدة الغامية يعني شوف الصغر يعني لو حتة صغيرة تلفت منها ما بينهم وبعض اتصال غاية في الإعجاز وغاية في الإبهار وبعدين الاتصال ده كأنهم اتنين عاقلين جدا فاهمين بعض قوي وحاسين ببعض قوي وشاعرين ببعض قوي ونظام الاتصال بينهم خرافي ما تعرفش توصل له يعني ليه بيتصلوا ببعض وازاي بيتصلوا ببعض وكأن هاتين القطعتين من اللحم واحدة بحجم حبة الحمص وحجم وحد- واحدة بحجم حبية العنب تسلكان سلوكا إنسانيا أثناء تبادل المعلومات شوف التنسيق بقى والتعاون ما بين أفراد الأمة الواحدة تنسيق مذهل كل بيعمل لمصلحة الجسم الواحد مش كله بيعمل لمصلحته لو الغدة النخامية قررت تشتغل لوحدها كل سنة وانت طيب أو الوطاء يشتغل لوحده ما ينفعش ما ينفعش جماعة ولا هيئة ولا شخص ولا ولا فصيل زي ما بيقول مش عارف ايه حكاية الفصيل دي الأخرى يعني ألفاظ كده يعني سياسية يعني كل واحد فاهم ان هو يمتلك ال- الحقيقة كاملة ويمتلك القدرة على العمل وحده ما هو الجسم الإنساني هو النبي اللي بيقول مش أنا مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد افهموا معنى الجسد الواحد ده حديث واحد بالنبي انا كنت قلت زمان يعني فضل الله ومنتي علي يعني بفضل الله ونعمته يعني كنت قلت مره لحديث واحد من احاديث النبي كفيل بصلاح الامه اي أيوة والله حديث واحد بس من الاف مؤلفه من الاحاديث اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم انما احنا نسال الله العافيه الغدة اللي بحجم حبة الحمص نص جرام لها تأثير كبير على جسم الإنسان وتمارس وظائف خارقة للغاية حتى إنها كانت موضوعا لأبحاث طبية لغاية دلوقتي ما يعرفوش يعني إيه القصة دي فقالوا إن هي مايسترو جوقة الهرمونات قعدوا يقولوا لها على بقى إيه أوصاف كده العلماء يعني حتى علماء الغرب وقالوا إن هي سيدة النظام الهرموني ماشي قائد النظام الهرموني ماشي المهم هي المايسترو لأن حباية الحمص تتحكم في الغدد الصماء 12 هرمون بيطلع منها وكتير بقى حاجات تانية كتير يعني أنا مش عايز أدخل في تفاصيل علشان ما, ما نخرجش من روح العبودية ولا من روح معرفة الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هنا النقطة بقى اللي احنا عايزين نقف قدامها للتأمل والتدبر مش هي الهرمونات ولا هي الغدد اللي تؤثر فيها بل كيفية تأثير غدة بحجم حبة الحمص على غدد أخرى بعيدة عنها جدا في الجسم هو ده اللي أنا عايزين نفكر فيه غدة بحجم حبة الحمص لها تأثير على غدد كبيرة أو بعيدة عنها في الجسم بعيدة عنها واحدة في جار كلوية واحدة هرمون النمو واحدة بتفرز الحليب وواحدة بت بتخلي الرحم ينقبض عشان الست تولد الاوكسيتوسين يعني والحاجات دي ازاي بتؤثر هذه الغدة بهذا الإعجاز وهذا الإبهار هنا بقى حاجة اسمها الهرمونات والمستقبلات على جدران الخلية شريحة برضه اسمها الهرمونات والمستقبلات على جدران الخلية هنا بقى معجزة حقيقية ازاي بتوصل الهرمونات للخلية والخلية تعرفها نظرية المفتاح والقفل بقى يعني ركز معايا كده وافتح قلبك وعقلك وكده ومشاعرك لأن هي قصة رائعة والله أحسن من قصة الأفلام والمسلسلات الخيالية اللي الكتاب يكتبوها أي أيوة والله الهرمونات الخارجة من الغدة النخامية يتم إفرازها لتتلائم مع المستقبلات الموجودة في الخلايا كل خليه لها يعني زي ما تقول ايه نظام كده زي جوازات السفر انا عايزين نقرب المساله يعني نظام امن على جدار الخليه وفي السيتوبلازم بتاع الخليه وفي نواه الخليه نظام امن كده يجي يبحث الهرمون الداخل ده هات يا عم جواز سفرك هو انت جاي تعمل ايه هنا انا جاي اعمل كذا وكذا طب اتفضل ادخل انا جاي اعمل ك... لا ما تدخلش ده الخليه اللي هي جهاز الاستقبال على جدار الخليه امن امن حرس حدود اي حاجه عايزين نفهم باي طريقه حرس حدود امن امن مطار جواز سفر المهم هو بيفتح جواز السفر بتاع الهرمون اللي جاي ينفع الخليه ينفع يدخل خليه اتفضل ما ينفعش لا ما تدخلش يعرف منين من ممن أعطى كل شيء خلقه ثم هدى خلاص علما بأن الغدة النخامية اللي هي بحجم حبة الحمص عايز أفكرك دايما لا ترتبط بأي علاقة مباشرة بالغدة الهرمونية الأخرى مفيش علاقة مباشرة ولا أنا عايز بقى الصورة دي ضروري يا أستاذ ياسر بعد إذنك لأن هو ده المفتاح والقفل الصورة اللي هي مستقبل عبر غشائي ده مش عارفة آه يا ريت والله اللي هي مكتوب فيها اي وبي واي ما هي دي اهم اهم بقى المفتاح والقفل بقى يعني حاجه جميله جدا اه المستقبلات بقى عباره عن بروتينات وظيفيه تتركز اساسا المستقبل اي أيوة والله يفتح عليك ايوه الله يكرمك هو ده بقى المفتاح والقفل خلي بالك يعني ادى المفتاح اللي هو لا خليها اسمع ده اسمه مستقبل عبر غشائي باللغه الانجليزيه اسمها transmembrane receptor transmembrane receptor يعني مستقبل عبر غشائي مستقبل عبر غشائي يعني الغشاء الخليه هو ال E فهو ديت اللي هي الفضاء اللي خارج الخليه ال P ديت اللي هي الخليه ها اللي هي فضاء آه، غشاء ال- ال P الغشاء البلازمي ال I اللي مكتوبه بالاصفر مش ظاهره قوي اللي هي فضاء داخل الخلوي داخل الخليه اذا ال I داخل الخليه ال E خارج الخليه ال P غشاء الخليه حلوه كده سهله اهي يعني غشاء الخليه عن الباب اللي عليه جواز السفر وعليه امن الخليه وعليه آه، حرس الحدود دي ال P اللي هي غشاء الخليه جدار الخليه ال E خارج الخليه ال I اللي هي بالاصفر مش باينه قوي ديت داخل الخليه هي نظريه المفتاح والقفل اللي هقولها دلوقتي ها ان المفتاح اهوت اللي هو اللي داخل طالع داخل طالع ده لو ما كانش اسنان المفتاح مناسبه للقفل بتاع غشاء الخليه ما يدخلش الهرمون ولا يشتغل ايه رايكم بقى نسبح ربنا ولا ما نسبحوش طيب دي صدفه ولا ولا ولا ولا دليل على قيوميه الله على خلقه دي صدفه برضه ده عبث ده ما فيش ربنا سبحان الله كبرت كلمات تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا نقولها تاني ادى غشاء الخليه اللي هو حرس الحدود ال P ال P حرس الحدود امن المطار امن الخليه ها ادى ال- وداخل فيها الهرمون اهو لو سنانه سنان الهرمون ها مناسبه لفتحات ال- غشاء الخليه يدخل ما فيش ما فيش خلاص اهو نظريه المفتاح ولا فيه سلايد كده عندك شريحه يا استاذ ياسر اسمها نظريه المفتاح والقفل آه، الله يفتح عليك نظريه المفتاح والقفل تعال لا تعلم خلايا الغده النخاميه اي شيء عن خلايا الغده الكظريه خلايا الغده النخاميه ما تعرفش حاجه عن خلايا الغده الادرينال اللي هي جار كلويه الكظريه هذه العمليه شبهها العلماء بايه ان انت تكون قاعد هنا في القاهره وبعدين ليك صديق مثلا في نيويورك فتقول له ان انا ال- الباب بتاع الشقه بتاعي مش عارف يفتح اعمل لي مفتاح عندك اعمل لي مفتاح عندك عشان يناسب ان افتح الايه ال- الباب اللي في الشقه بتاعتي طب ايه العلاقه بين القاهره ونيويورك وايه المسافه الكبيره اللي بين القاهره ونيويورك فيقوم باعت لك مفتاح نفس السنان ولا ازاي ده معجزه مش كده ولا لا يعني بتاع لك يبعت لك مفتاح من امريكا سنان المفتاح مناسبه لل للفتحات اللي موجوده في الكالون بتاع الباب بتاعك هو ده بالظبط اللي بيحصل في الجسم اقولها بقى اقولها قراءه لان ما عادش إلا حاجه بسيطه في الحلقه يعني لا تعلم خلايا الغده النخاميه شيء عن خلايا الغده الادرينال دي اللي- الجركرويه هذه العمليه تشبه عمليه صنع, صنع انسان مفتاحا يناسب قفل باب منزل موجود في بلد اخر بالظبط كده زي المثل اللي ضربته القاهره وامريكا والمفتاح والقفل لا يعرف آه، الكالون في ايه ولا يعرف انت فين ومع ذلك يبعت لك مفتاح يفتح الكالون بتاعك وانت في القاهره تقول ايه تقول ايه العظمه دي ايه الخارقه دي ايه المعجزه دي المعجزه بتاع بتحدث في جسمك كل لحظه اللي انا قلتها ديت نظريه المفتاح والقفل ديت بتحصل في جسمك كل لحظه ما في خليه من ال 100 تريليون خليه في جسمك الا على جدارها مستقبل بيستقبل رسائل هذه الرسائل عباره عن مفاتيح بتفتح الاقفال دي تقريبا ال- ال- الحلقه يعني انتهت بنظريه المفتاح والقفل حتى نلتقي بحضراتكم في لقاء الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء حتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم
أعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان